بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين نتكلم عن التسبيح والحقيقة موضوع التسبيح موضوع يشغل فكري باستمرار رغم ان انا ماليش في الالحان يعني يمكن اقل كاهن في القطر كله يعرف في الالحان هو انا احب اسمع الالحان لكن ما عنديش ملكة الالحان لا الالحان ولا الترانيم ولا الحفظ الصم الثلاثة دول ما عنديش خالص ده اذا كان في حاجة تانية يعني كويسة آه لكن بحس ان الالحان ضرورية والتسابيح ضرورية ونفسي ربنا يدينا نعمة النهاردة نتكلم عن التسبيح كما عاشوا آباؤنا واختبروه بالأخص في الكنيسة الأولى هقرا جزء صغير من المزمور 147 سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ عايز أركز على كلمة لأنه إيه ملذ يعني لذيذ حاجة تفرح القلب التسبيح لائق الرب يبني اورشليم يجمع من في اسرائيل يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم يحصي عدد الكواكب يدعو كلها باسماء عظيم هو ربنا وعظيم القوه لفهمه لا احصاء الرب يرفع الودعاء ويضع الاشرار الى الارض اجيبوا الرب بحمد رتلوا لإلهنا بعود إلى آخره وبعدين سبحي يا أورشليم الرب سبحي إلهك يا صهيون لأنه قد شدد عوارض أبوابك بارك أبناءك داخلك الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا يجري قوله الليلويا أول ملاحظة يقول إيه؟ سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ يعني موضوع الترنم مش موضوع بنقول ترنيمة بنهيئ الجو للوعظة لكن الترنم في ذاته عايز أقول غاية كل الإيمان إن الواحد يبقى كملاك الله وزي ما هنشوف في بعض أقوال الآباء زي القديس غريغوريوس النيسي يقول إن التسبيح بالتسبيح نتشبه بالملائكة ومرة تانية يقول بالتسبيح نرتفع أو نوصل يعني ناخد الإمكانيات الملائكية فلهذا يقول لأنه ملز يعني إنسان بحاسس إنه خفيف زي ملاك ربنا الملاحظة التانية يقول الرب يبني اورشليم يجمع من في اسرائيل حاجه غريبه قوي التسبيح لائق حاجه ضروريه ومناسب لينا كمؤمنين لان الرب يجمع يبني اورشليم يجمع من في اسرائيل ايه دخل بناء اورشليم وايه دخل ان يرد المنفيين من السبي الى اورشليم بالتسبيح ده لما قالوا لهم سبحوا الرب قالوا كيف نسبح الرب في ارض غريبه ويقول كده علقنا قيثاراتنا على ايه على الصفصاف على الشجر العالي لانه ما عادش لينا هنقعد سنين مش هنضرب على القيثاره اضرب ازاي على القيثاره وانا جوه ارض السبي العجيب في إلهنا إنه زي ما بيقول القديس أثناسيس الرسولي أن المسيح هو عيدنا المسيح هو عيدنا ولاد ربنا طول ما هم في حضن المسيح معيدين عارفين في البستان في قصة مشهورة لما واحد بيكلم أب شيخ بيقول له يا أبي بدأ الصوم الكبير قال له أنهي صوم قال له الصوم الكبير قال له صدقني يا ابني من يوم ما أنا دخلت الدير لغاية دلوقتي لم أعرف بداية صوم ولا نهايته لأني صايم طول حياتي احنا عايزين نقول أيضا احنا مع مع احتفاظنا بالأعياد سواء الأسبوعية زي عيد زي يوم الحد أو الأعياد الشهرية زي عيد الملاك أو عيد تذكار البشارة أو تذكار القيامة والمي... إلى آخره أو الأعياد السنوية زي عيد القيامة و... إلى آخره من الأعياد السيدية لكن إنسان الله في حالة عيد مستمر دايما مع عيد ودايما فرحان ولعل أجمل صورة يقدمها لينا سفر الأعمال واحد سجل سفر الأعمال قال كده سفر الأعمال أعمال الرسل هو الكنيسة المتألمة المتهللة كنيسة المسبحة المتألمة آلام مستمرة عرض مستمر للضيقات وعرض مستمر للتسبيح ودي الحاجة الايه ده العمل الفائق لعمل ربنا ان يطلع من الضيقات ايه يطلع من الضيقات تسبيح وفرح عشان كده يقول أحب تحب تبني ملكوت الله في داخلك أورشليم تحب ترجع المنفيين من السبي ترد اخواتك من السبي وترد مشاعرك وأعماقك اللي جوه من السبي الطريق الوحيد هو التسبيح والفرح والتهليل مسيحيتنا هي دعوة للتسبيح المستمر والفرح غير المنتهي زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح الرابع افرحوا في كل حين وأقول أيضا افرحوا افرحوا في الرب فالفرح بالنسبة لينا أو العيد بالنسبة لينا حياة لا تنقطع تقول لي يعني ما بتمرش عليك فترات تبقى متأزم لا تمر ونص ومرت على بولس الرسول اللي بيقول افرحوا في كل حين والسيد المسيح ينبوع الفرح قيل عنه انه كان حز... كان ايه كان بيئن وكان حزين نفسي حزينه حتى الايه حتى الموت ولكن لو سالنا المسيح وهو نفسه حزينه حتى الموت نقول له انت كنت ايه يقول لك في, و... في الوقت ده بالذات كان يسبح تسابيح الفسح وهو مع التلاميذ في جبل أو في جثمان وفي نفس الوقت وهو بيئن ونفسه حزينة حتى الموت يكلمنا بولس الرسول عن مشاعره الداخلية اللي كشفها له روح الله القدوس يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الآلام مستهينا بالخزي يا ترى أنت كنت متألم يقول آه يا ترى كان في حزن يقول لك اه يا ترى اتشال منك الفرح ولا استحالة فرحان ومتهلل في الداخل رغم الآلام والضيقات من كام يوم كده احنا اليومين دول بنحتفل او بنستعد للاحتفال بعيد القديس يوحنا الذهبي الفم لان ان شاء الله يوم 26 نوفمبر يبقى مرور 16 قرن على ذهبي الفم في الكنيسة عندنا بنفكر نخلي السنة من 16 من 26 نوفمبر 2007 اللي يعيش لغاية 2008 نسميها سنة يوحنا ذهبي الفم ندرس شخصيته وأفكاره وغيره من الحاجات اللي من أسبوع كده شغلت ذهني كتب رسالة للشماسة بتاعته أولمبياس ودي شهر بيسموها يعني الشماسة الفريدة في تاريخ الكنيسة العجيبة في حياتها يقول لها ايه يقول لها انا مش هكلمك عن اللي حصل معايا في قيصرية وازاي الاسقف اخذ موقف مضاد مني وصمم ان ما يباتش ولا ليلة في القيصرية الى اخره واتكلم عن مرارة وبعدين قال لا انا مش بكلمك علشان تحزني ولا بوصف لك لكن عايز اقول لك رصيد الافراح بتاعتي بتزيد وقال لها انا اثب متهللا ان الهي بيديني في الفتره الاخيره من عمري بيديني ايه شويه اكاليل على البيعه ان انا ادخل في وسط ضيقات ويقول لها في احدى رسائله افرحي وكل ما تسمعي عن اخبار مؤلمه افرحي وتتثبي يعني تتنططي كده من الفرح من أجل هذه الضيقات ولذلك أحبائي يقول إيه يجمع من في إسرائيل يجمع من في إسرائيل التسبيح مش مجرد حفظنا ترنيمة ولا التسبيح مجرد حفظنا لحن من ألحان الكنيسة لكن أنا هقول بس حتة جميلة لأحد الآباء عن موضوع كيف نسبح ربنا يقول إيه يقول لنا ان احنا نسبح الله بالفم ونسبح الله ايضا بالقلب ونسبحه ايضا بالعمل باليدين فكل كيان الانسان التسبيح ليس مجرد النطق بالبق ولكن القلب بيتنطط من جوه زي ما كان يوحنا المعمدان وهو يرقص او يركض زي ما ترجمت في احشاء اليصابات متهللا وفرحا من اجمل الناس اللي كتبوا عن التسبيح هو القديس مين ماري يعقوب السروجي ماري يعقوب السروجي ما من اولا اغلب كتاباته اغلبها مش كلها قصائد عباره عن نغمات مفرحه يعني اشبه بتسابيح ودايما يقول لربنا اديني الكلمة ان انا اعلم تعلم بايه بروح التسبيح يعني حتى الواحد لما يحب يعلم حد يعلمه هو متنطط من جوه بالفرح ف ماري يعقوب السروجي كان زي ماري افراام السرياني على نفس المستوى في موضوع القصائد والالحان والتسبيح يقول حتة جميلة قوي يقول ان ربنا خلق الانسان بطبيعته موسيقار يعني طبيعة اي كائن اي انسان موجود طبيعته موسيقار فربنا خلق الانسان لكي يتهلل جواه بالروح ويقول ان البق بتاعنا ما اتخلقش عشان نتكلم مع الناس حتى ولو كلام حلو لكن الله خلق هذا الفم لكي يشترك مع بقية الأعضاء بالتسبيح ويقول لربنا كده طبعا ليه يعني مقتطفات لا حصر لها عن التسبيح انما هقرا بس حته صغيره من من حبه للتسبيح يقول ايه لا تقدر القطارة أن ترتل من, من نفسها إن لم يضرب إن لم يضرب عليها الحامل لها وإلا تبقى خرساء صامتة لو واحد جاب عود ولا قطارة ولا بيانو أي آلة موسيقية وحطها في الأوضة تسمعوا إيه؟ ولا حاجة لازم يبقى فيه العازف على هذه الآلة الذي يعزف على القيثارة يحرك إصبعه بمهارة فيوقظ فيها صوتا البراعة مش في الآلة لكن البراعة في مين في العازف فبيقول له أنا عبارة عن قيثارة الوتر بتاع بتاع القيثارة هو النفس وهي صامتة عن تمجيدك ما تقدرش تتكلم هقول لك ايه عايز اكلمك بحس ان انا سوري كاني قدام حيطه فمش عارف اتكلم اضرب عليها فترتل بأصوات المجد بدهش عظيم محدش يفرح قلبي ومحدش يطلع نغمات كلها تهليل إلا إيديك الحلوة وصوابعك اللي تضرب على أوتار نفسي فتطلع سيمفونية فرح إنك لست محتاجا لتمجيد الأرضيين أنا عارف إن أنا آلة لك وإنت مش محتاج إنك تضرب عليا بل تعظيم الجنس البشري هو المحتاج إليك يا أيها الغني لما بتضرب على الآلة الآلة بيبقى لها قيمة يعني نصور كده واحد عنده قيثارة أو عود أو جي أو جيتار أو أي آلة موسيقية وبعدين يقول لك ده شريك عمري من خمسين سنة أينما ذهبت زي داوود النبي يقول له كان القيثارة بتاعته ترافقه ما يقدرش ينام بالليل ولا يصحى الصبح الا لما يضرب له مزمورين كده ثلاثه تعود حتى ولو منفي حتى ولو مطرود يقولوا حتى لما يطرد اهم حاجه ياخد القيثاره معاه فتعود ينام على القيثاره ويصحى على القيثار انسان تسبيح ولذلك تاهل داود النبي ان يكون المسيح ابن داود ابن التسبيح تحبوا المسيح يبقى جواكم زي ما بيقول بولس الرسول يتشكل فيكم خلينا في حياة التسبيح زي داود النبي لو سألنا داود ايه رأيك في القيصارة يقول لك دي غالية عليا طب نشيل القيصارة من داود ونديها لواحد تاني تساوي ايه ده ممكن واحد يقول لك دي بتاع من خمسين سنة بيت موديل قديم ولا حاجة وممكن يرميها ولو لقي يشحتها أو يخلص منها يقول لك أريح لكن قيمة القيثارة في مين؟ في داوود اللي بيعزف عليها قيمة التح... قيمة التسبيح في ثواب ربنا الجميلة روح الله القدوس أصبع اللي... اللي كتب شريعة موسى هو هو يضرب على الأوتار بتاعتك يطلع موسيقى تفرح قلبك تفرح قلب السمائيين تفرح قلب الآب وأيضا أنت في داخلك تبقى مصدر فرح للآخرين شوفوا إصرار يا ماري يعقوب السروجي على التسبيح يقول إيه يا رب شوف الوعد اللي بيديه لن أتوقف عن تسبيحك مش ممكن هبطل أسبحك تحت أي ظرف من الظروف حتى بعد مماتي عليك بخير لما أموت وأنا طالع هطلع برضو إيه أسبحك إيه رأيكم حد كده يقعد يفكر يقول له يا رب انا بحبك واسبحك ان ما كانش ببقي بقلبي وفكري بعواطفي ومشاعري وكل احاسيسي الداخليه ولا يستطيع الموت ان ينزع مني هذا الفرح وهذا التسبيح من يحيا لك وبك لا يموت اللي يعيش ليك مش هيموت ولا يقوى صمت الموت على اسكاته حتى لما هيجي الموت ممكن يقفل بقي لكن ما يقدرش يقفل نفسي من انها تسبحك اذا فليتكلم بفمي ليكرر بعد موتي في المستقبل يا ريت كده يا ربي روحك يشتغل فيا ببقي ويشتغل بيا بنفسي اسبحك وانا هنا في العالم واسبحك ايضا في العالم الاتي تسبيح حلو تسبيح القلب الداخلي تقول لي بس الضيق شوف اقول لك حاجه دايما بتذكرها الحته دي العلامه اوريجانوس يقول حاجه جميله قوي يقول اذا ربنا اداك عطيه فتقول له اشكرك يا ربي على العطيه دي يبقى انت بتعمل ايه بتسدد دين هو بيدينك اداك عطيه وانت بتقول له ميرسي اشكرك اذا بعت لك ضيقه واحده من الاتنين هتتذمر انت الخسران هتقول له أشكرك وأسبحك لأنك أنت صانع خيرات وحتما الضيقة دي هتطلع خير يبقى تبقى أنت المدين وهو يبقى أنت الدائن وهو إيه؟ وهو مدين فيقول لازم أسدد الدين عشان كده كان كثير من الآباء لما يدخلوا في ضيقة بدل ما يقولوا له يا ربي ارفع عننا الضيقة يقولوا له نشكرك يا ربي على الضيقة لأن احنا مطمنين في حضنك فربنا يقول خلاص بيشكروا عايزين ايه تاني اطلعهم من الضيق فاحسن وسيله للخلاص من الضيق هو الايه هو التسبيح والشكر لربنا احسن وسيله للخلاص من الضيق والتعب بدل التذمر يبقى روح الشكر والتسبيح يخلي الانسان دايما دائن لربنا وربنا يقول له انا مديون لك بالشكر ده وحردهولك اضعاف الاضعاف ما اقدرش ابيت وانا مديون زي ما احنا بنقول فربنا ما يحبش يبات وايه وعليه دين لازم يسدده يقول القديس اغسطينوس يليق بقلب المسيح وبفمه الا يكف عن التسبيح لله فلا يمجده في الفرج ويتذمر عليه في الشده يعني يا ريت التسبيح والفرح يبقى على طول في حته جميله قالها القديس اغسطينوس من اسبوع كده هنا كنت في ابي يوسف وبعدين ذكرت كلمه من القديس اغسطينوس ليه بيعملوا الصرف الصحي ففي آلة يعني حاجة ضخمة قوي عايزين يحركوها وملهاش عجل فجايبين مواسير فيها خروم وحوالي أربعة أو خمس رجالة فال رئيس العمال يقول كده كلمة بلحن كده بنغمة وهم من يردوا فهم من بيردوا يزقوا الايه الحديدة ودي عملية مستمرة ودي عملية موجودة في الزراعة وموجودة في المينا في اللي بيشيلوا الحاجات التقيلة أي واحد بيعمل عمل تقيل يبقى إيه وهو بيغني ايه بتديله الاغنيه طاقه فوق الطاقه العاديه وتنسيه انه يقول لك بدل ما يقعد يقول ياه هنشيل اللي مثلا خمسة طن دي نحركها ازاي هو بدل ما كده بيغنوا مع بعض فتبص تلاقي اتحركت زه- القديس اغسطينوس يقول نفس الحكايه يقول لما تطلع قافله مثلا من بلد لبلد زمان القوافل دي مثلا تطلع من اسكندريه تروح اسوان او احيانا يطلع مثلا من منطقه الاقصر يروحوا الخرطوم انا ب- ما اعرفش تاخد قد ايه كام يوم لكن حتما عده اسابيع تخيل انسان راكب على جمل لمده 3 4 اسابيع يبقى شكله ايه ده الواحد لما بيركب الطياره كل شويه يبص في الساعه يقول لك لسه فاضل نص ساعه لسه تلت ساعه فما بال لما الرحلة تاخد لها ثلاث أربع أسابيع وفيها أطفال وفيها التوضيب أكل واللي بيشرب آه، زي شاي أو غيره يعني عملية مرهقة فيقول لك في الرحلة دي اتعودوا كل الناس سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين إنهم يغنوا يعني تلاقيهم هم ماشيين قاعدين إيه يغنوا فيقول لك أما الرحلة دي كانت لذيذة بشكل كل المشوار ده ما هو قاعدين يغنوا فبيقول لك وانت في الرحلة بتاعتك وطالع من العالم للسماء غني غني قامت الأغنية, الأغنية تنسيك الإرهاق والتعب والمشاكل والتجارب اللي انت عايش فيها في المزمور 66 يقول عبارة جميلة اهتفوا لله يا كل الأرض اهتفوا لله يا كل الايه يا كل الأرض إذا التسبيح أحبائي فرصة جميلة إنه يخلي الواحد مش حاسس بالضيق اللي هو عايش فيه. ماري يعقوب يؤمن بفكرة وهي إنه التسبيح له فاعلية مش بس على الأطفال ولكن له فاعلية حتى على الكبار وحتى على الشيوخ. وفي ذهبي الفم لما احد ال- قادة الاريوسيين اخذوا موقف كان الامبراطور في صف ال- ه- اظن اسمه غايناس او حاجه زي كده فبدا اخذ امر من الامبراطور ينشر الاريوسيه رد الفعل عند القديس يوحنا ذهبي الفم ان بدا ايه مش يدخل في حوارات ما مش هيوصل معاه في حوارات هيناكف ويدخلوا في مشاكل والامبراطور هيجي في صف الاريوسي فهو كان ناصح بدا يعلم الناس ايه ترانيم وتسابيح فيها الفكر اللاهوتي السليم لدرجة ان الغيناس ده بدا يضطرب جدا لان الناس بدات تسيبه وتنتقل للكنيسة ولذلك اجمل وسيلة للتعليم هي التسابيح والترانيم والمزامير اكتر حاجة لان الانسان بطبيعته يميل الى الموسيقى ويتعلم من الموسيقى شوفوا ماري يعقوب يقول ايه ربنا يقول له أيها العالي غير المفحوص الجالس على المركبة أعطني كلمتك لأكرز على الأرض كلها بأنك غير محدود طبعا بيقولها وهو إيه ده كله في السورياني بالشعر وموسيقى فبيقول له اديني كده بال- وانا بروح الموسيقى ان انا اسبح وارتل فاكرز للارض كلها ايها الخفي العالي على العلويين الحاملين لك لتختارني شوف بقى الحته الجميله فارتل بين الارضيين المخلصين لك الاول قال له اديني كلمه عشان كل الناس عايز الارض كلها تدوقك وتعيش معاك وتفرح بيك زي ما انا بفرح بيك وبعدين يقول له ممكن تديني ارتل بين كل المخلصين نفسي كل النفوس المشتاقه انها تتعرف عليك اكلمها بروح الايه بروح التسبيح المزامير والتسبيح احبائي وسيله جميله لراحه القلب والفكر والنفس احلى حاجه الواحد انا السنه دي اول آه، يناير اخذنا تدريب ومتهيألي ناس كتير ما زالوا بيمشوه قلنا نخليها سنة التسبيح وقلنا الواحد يختار له تسبيحة في حتة صغيرة زي ايه أنا شخصيا اخترت وقلت للناس يعني اللي يحب اللي يختار دي صالح أنت يا الله كلمتين أو بنسبح ربنا واحد طول ما نايم صاحي ويقول صالح أنت يا الله بس يغنيها كده بإيه بأغنية حسب الإيه حسب اللي يبسطه ويريحه لأنه هذا التسبيح بي بينقذ الإنسان من حالة التعب شوفوا اختبارات القديس باسيليوس الكبير يقول إيه يقول التسابيح الهادئة التسبيح الهادي الوديع تدخل بالفكر إلى حالة من الفرح والهدوء الواحد كده وهو قاعد في أوضته يقعد يغني لربنا أخشى ما أخشاه إن الواحد ينبسط بالترانيم وسط الناس وينسى إيه يرتل أو يسبح أو يمجد أو يشكر ربنا وهو في أوضته الخاصة أو قعدته الخاصة إن التسبيح لله زي ما بيقول القديس باسيلوس الكبير هو عمل خاص بالملائكة ايه رأيكم مش احنا بنقول الكني ايه السلام للكنيسة بيت ايه يبقى مين هم الملائكة المؤمنين فيبقى المفروض السلام لمين لكل المؤمنين اذا كانوا ملائكة شغلة الملائكة ايه فرحانين ومبسوطين ومهيصين بربنا فيبقوا دايما مسبحين ان التسبيح لله هو عمل خاص بالملائكه شوفوا الحته الجميله بتكلمها عن تسبيح بالمزامير يقول المزامير تهب النفس طمأنينة تديها راحة وتعطيها السلام ينسى الواحد همومه وتعبه ومشاكله وتهدي فيها بلبلة الأفكار وتراكم الشهوات بدل ما واحد قاعد يشتهي دي ويتضايق من ده ويقول العربية الجميلة دي والبيت الحلو ده والفستان اللي شكله كذا على ايه واحد يقعد كده ينسجم مع ربنا يلاقي فكره طلع فوق هذا الكتاب كتاب المزامير هو كتاب الحب هو سلاح ضد سلاح ضد الشيطان هو سلاح ضد ايه الشيطان هو سبب راحة بعد تعب النهار هو تعزية للشيوخ هو باعث لأفراحنا وأحزاننا المقدسة هو نشيد رائع هو صوت الكنيسة هو بخور زكي الرائح ايه رأيكم في التسبيح بالمزامير حتى الواحد انا اتذكر اللي كان بيخدم او بيخدمني وانا في, في الكلية كنا جروب من ضمنهم حد من زملاتي لسه موجود هنا فأتذكر كنا حوالي كل جروب 20 أو 25 واحد كانش في اجتماع الشبان اللي بقى كبير groups كده صغير فكنت انبسط جدا بطريقته هو يصلي المزامير يعني مثلا ما يقول ايه ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ما يقولش ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومتكسرة يقول لك ارحمني يا الله ك... اي نغمة كعظيم رحمتك ومثل كثرة رافاتك امحو ملهوش نغمة ثابتة لكن هو شاعر ان كل المزامير وهو بيصليها بيصليها بنغمه ودي طريقه الكنيسه لان حتى الانجيل لما بيقرا بيقرا بنغمه والمزامير كلها تقرا بنغمه فاضل حتى العظات كانت زمان كانت تسابيح زي ماري يعقوب وزي ماري افراء السرياني فربنا يدينا احبائي كلنا ان احنا نكون ايه نكون دايما مسبحين لربنا اجمل من اجمل العينات اللي سبحت ربنا مين وغير داود واحد دخل في ضيقه شديده ايوب ايوب ايوب يقول ايه يقول عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك الرب أعطى والرب أخذ اسم الرب مبارك إيه رأيكم في التسبيحة الجميلة دي جبتني لا أملك شيء وهتطلعني لا أملك شيء لا, لا اللي عندي بيزودني ولا اللي بتاخده مني نقصني لكن ليكن اسمك إيه مباركا يكفيني إنك أنت تكون إيه تكون حياتي التعليق الجميل للقديس أغسطينوس يسمي التسابيح والمدايح لربنا ايه جواهر يقول ايه من اين جاءت مثل هذه الجواهر التي لمديح الله انظروا إنسانا من الخارج كان فقيرا اللي هو أيوب لكن من الداخل كان غني من بره اتسلبت أمواله واتاخدت ولاده وتاخد بيته وتاخد حتى صحته وتاخد النوم منه حتى أصحابه بقيوا ضده حتى مراته بتناكف فيه من الخارج منتهى الفقر من الداخل كان غنيا هل كان يمكن لمثل هذه الجواهر أن تصدر عن شفتين لو لم يحمل كنزا مخفيا في قلبه يبقى ايه مصدر التسبيح الكنز اللي جوه لنا اوان إيه؟ لنا كنز في اوان ايه حط اللي بيقول ده جوه سجن في لبي وخليه مضروب ومجلود والدم طالع منه هو وصاحبه سيلة وبعدين يقول ايه وفي منتصف الليل كان ايه يسبحان الله ايه ده ده فوق الطبيعة البشرية لا يا حبيبي ده مش موضوع فوق الطبيعة البشرية ده عمل مين الكنز الموجود في ايه ما في الإناء الخزفي عشان كده بيقول من فين كان لأيوب يعمل العمل ده إلا لأن الكنز جواه من يصلي برغبة يسبح في قلبه الواحد بيقف كده وأحيانا ما بيتكلمش يعني ممكن الواحد يقف حتى قدام الهيكل صامت مش بيقول لربنا حاجة لكن يقول ايه حتى ان كان لسانه صامت واقف صامت لكن كل كيانه من جوه فرحان بربنا اما اذا صلى الانسان بغير اشتياق فهو ابكم امام الله حتى ان بلغ صوته اذان البشر يعني ممكن الواحد يصلي ويعلي صوته ويبقى الواحد يقول لك بصلي في البيت عشان الولاد يسمعوا ويتعلموا لا لا لا لا ربنا بيسمع صوت ولغة القلب لا ولا يبادي كثيرا بلغة اللسان إلا إذا كان اللسان هو ال reflection بتاع القلب المجتمع بربنا لعل تقول لي طب يبقى نبطل الكنيسة وكل واحد يسبح في بيته نفس القديس أوغسطينوس يقول إيه الآن إذ نجتمع مع بعضنا البعض في الكنيسة نسبح الله ولكن عندما يذهب كل واحد إلى عمله يبدو كمن توقف عن تسبيح الله لكن ليته لا يتوقف أحد عن الحياة المستقيمة فيكون مسبحا لله على الدوام إنك تتوقف عن التسبيح لله عندما تنحرف عن العدل وعن كل ما يسر الله إلى آخره فرح قلب ربنا لأن ربنا بيفرح بالإيه بالتسبيح أنا مش عايز أطول عليكم كتير لأن أنا عارف الحديث عن التسبيح لا ينتهي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويخلينا كلنا ناس مسبحين بلا انقطاع. طبعا أجمل نموذج للتسبيح هي الست العذراء لما بعد التجسد بقيت عبارة عن قيثارة مسبحة لربنا. بقى أختم حديثي بتعليق للقديس اكليماندوس الاسكندري يقول ان الكنيسه دايما تختم القداس بالمزمور 150 ويرى في المزمور ال 150 عباره عن الجسد مع النفس هو القيثاره اللي بيعزف فيها بيها روح الله القدوس. طبعا مش عايز ادخل في التفاصيل لكن ارجو ان ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه ونعيش مقدسين فرحانين ومتهانين